بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا في رساله روميا وصلنا لغايه اصحاح خمسه مش كده خلصنا نبتدي ستة النهاردة هراجع تاني معلش واحتمل التكرار أم، رسالة روميا كتبها معلمنا بولس الرسول عشان يدافع عن مفهوم الخلاص المسيحي وعشان كده الرسالة دي هامة جدا في فهم قضية الخلاص في المفهوم المسيحي ابتدى الأول يعرض مأساة الإنسان إن الكل محكوم عليهم بالموت والدينونة بسبب الخطية إن كانوا يهود أو أمم وإن الحل لازم يجي من عند ربنا وربنا له المجد تجسد ومات عشان يفدي الإنسان والإيمان هو مدخل الخلاص ما عادتش أعمال الناموس أو الذبايح أو فرائض العهد القديم تقدر تخلص الإنسان إنما الإيمان بالمسيح له المجد الفادي وجاب لنا مثل إن أبونا إبراهيم هو كمان تبرر بالإيمان قبل ما يتختم قبل ما ياخد علامة الختام وبالتالي أبونا إبراهيم هو أبو كل المؤمنين وهو القدوة الحسنة في نوال الخلاص من ناحية الإيمان إصحاح خمسة قال لنا إن زي ما أبونا آدم دخل الخطية للعالم والخطية مشيت في الناس كلها والموت حكم على الكل المسيح له المجد خرج الموت من العالم أو هزم الموت في الطبيعة البشرية بموته على الصليب وزي ما في آدم يموت الجميع كذلك في المسيح يحيا الجميع وأن الخطية اللي ملكت على العالم النهاردة البر ممكن يملك على العالم بالإيمان بربنا يسوع المسيح وبعدين قال لنا في آخر إصحاح خمسة شوفوا قد ما كانت الخطية كبيرة قوي قد ما النعمة كمان كبيرة قوي كلما حيثما كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا واحنا طبعا اتفقنا ان مقصود بيها شرح الوضع القائم ان قد ما الخطية بشعة جدا وكتيرة جدا تبقى نعمة الغفران والفداء والبر كبيرة قوي لانها تصلح كل اللي حصل وبرضه قلناها على المستوى الشخصي ان كل ما كان واحد فينا حاسس بجرمه أو بخطيته التقيلة كل ما كان إحساسه بالنعمة أكبر لأنه تمتع بغفران ونعمة أكبر في نظره من أي حد بسبب التهم اللي كانت عليه يمكن دي تفكرنا بالمثل اللي قاله المسيح في بيت سمعان الفريسي لما دخلت مرأة خاطية وغسلت رجلين المسيح وبعدين قال له كان واحد كان لمدين مديونان على الواحد خمسمائة دينار وعلى الآخر خمسون ولم يكن لهما ما يوفيان فسامحهما كليهما فمن منهما يحب أكثر قال له أظن الذي سامحه بالأكثر هي نفس الفكرة اللي مديون بكتير بيحس بقيمة الغفران والنعمة أكتر بينما اللي شايف إن خطاياه قليلة مش حاسس بعمل نعمة ربنا حتى كما ملكت الغطية في الموت آخر آية في إصحاح خمسة هكذا تملك النعمة يبقى الخطية كانت ملكة على الناس بالموت النهاردة في العهد الجديد النعمة تملك على الناس بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا فماذا نقول هو طبعا بيتخيل الحوار بيحصل عشان يشرح أكتر وأكتر القصة هنبقى في الخطية لكي تكسر النعمة بما نقعد إننا لقينا الحل سهل إن كل ما الخطية كبيرة كل ما كانت النعمة أكبر فممكن واحد مستهتر يقول إيه خلاص خلينا نغلط ونعمة ربنا تشيل خلينا نزداد في الخطية عشان النعمة تزداد فماذا نقول هو بيقولها كسؤال استنكاري يعني أنبقى في الخطية لكي تقن النعمة حاشا نحن الذين متنا عن الخطية احنا متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها إذا الإيمان المسيحي في حتة مهمة أوي إن احنا متنا عن الخطية إمتى دي حصلت هيشرحها بولس بقى هو شرح الفكرة بتاعت الفداء واستفاد في شرحها وورانا ازاي المسيح صلح غلطة آدم وازاي الخلاص مجاني للكل لكل من يؤمن بس هو بيشرح انت بتاخد الخلاص ازاي دخلنا في نقطة جديدة مهمة قوي قال احنا متنا عن الخطية فما ينفعش نعيش فيها تاني امتى متنا يقول ام تجهلون اننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة أو في الحياة الجديدة نفهمها حتة حتة احنا عشان نتحرر من الخطية المسيح مات بدلنا وفدانا لكن أنا لسه الخطية في طبعي يقوم المسيح له المجد يقدم لي كإنسان نعمة سر يخليني أموت وتموت الخطية اللي في جسدي تموت الخطية اللي في طبعي وأقوم نضيف من غير خطية أشبهها لكم بتشبيه بسيط عارفين مثلا فيروس زي بتاع الإيدز أو فيروس الشديدة دي فيروسات قاتلة لما تمسك في الخلية تفضل فيها لغاية ما تموته الفيروس ده يعني قوته فظيعة طول ما هو بالخلية لو اد... لكن الفيروس ده لو الخلية ماتت يموت معاها على طول فعارفين الإنسان اللي عنده إيدز ده يفضل معدي بعد دقايق من موته ما يبقاش معدي ليه؟ الفيروس اللي مات جواه لو انا قدرت اموت الانسان اللي فيه الفيروس ده واقومه تاني هيحصل ايه اول ما هيموت هتموت الفيروسات اللي في جسمه لو صحي هيصحى من غير فيروسات فاهمين الفكره اعتبروها كده الخطيه ساكنه طبعا من بعد ما ادم عمل عملته طب مطلوب ان احنا نموت لان الخطيه دي لابده في طبعنا ماسكه فيه يقوم المسيح يقول انا هعملها لكم هعملها في انا وبعدين هديها لكم بالسر انا اللي هموت بدلكم كلكم وعنكم كلكم وتمم الفداء وكفر عن خطاياكم وبعدين هديكم النعمة دي الشفاء ده ان انتوا تموتوا معايا سرا وتقوموا تاني فلما تقوموا ما تبقاش الخطية ماسكة في طبعكم زي الاول فبيقول نحن متنا عن الخطية نقول له امتى يا بولس متنا عن الخطية يقول ازاي انتوا ناسين يوم ما تعمدتوا حصل ايه اذا المعمودية فيها فعل خطير بيحصل غير منظور انا مش بشوفه بعيني وهو ده معنى كلمة سر سر في الكنيسة مقصود بيها نعمة انا مش شايفها بعيني لكن في حاجة حقيقية بتحصل مش كده وكده مش تمثيلية مش رمز في حاجة بتحصل هي مش منظورة بالعين لكن بنقبلها بالإيمان إيه اللي حصل في المعمودية بتاعتي وبتاعتك إن إحنا دفنا مع المسيح وقمنا مع المسيح عشان كده تلاحظوا إن في الطقس القبطي بنبقى حريصين على التخطيص كأننا إيه بندفن ونقوم وثلاث مرات برضو إشارة صحيح باسم الاب والابن والروح القدس كمان الاشاره للثلاث ايام ولما يطلع الطفل او الشخص المعمد من جن المعموديه نقول له مبروك عليك بقيت قديس يا سلام ايه اللي حصل لا حصل حاجه عجيبه بس انا مش شايفها بعيني انا قابلها بالسر بالايمان حصل تغير في طبيعه الانسان ده حصل ان الخطيه اللي مسيطره عليه ماتت في جرن المعموديه اندفنت وبطل مفعولها والإنسان اللي عندي ده إنسان جديد إنسان حر بقى ابن لله ده سر إصرار المسيح على على المعمودية لأن المسيح له المجد لما ترجعوا ليوحنا إصحاح ثلاثة في حديثه الطويل مع نيقوديموس قال له إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يعاين ملكوت الله أم نيقوديموس قال له باستهتار أنا راجل عجوز هدخل بطن أمي واتولدها قال له إن كان أحد لا يولد من الماء والروح عشان يفهموا الحكاية مش جسدية مش بطن أمك خالص الموضوع في معجزة في سر في مية رمز للحياة وفي الروح القدس اللي هيدي الحياة الجديدة لأن دي مش حياة طبيعية دي حياة جديدة دي حياة سماوية فقال له لازم تتولد من فوق الولادة من فوق دي عن طريق الماء والروح ومن غيرها مفيش ملكوت سماوات ولما فضل يقاوح قال له أصل المولود من الجسد جسد والمولود من الروح روح يعني أنت اتولدت ولادة جسدية بقيت بني آدم لما نيجي نعملك ابن لله لازم تتولد ولادة جديدة من ربنا طب وربنا ده يتولدوا منه ازاي دي نعمة بقى دي معجزة ده سر الولادة من فوق إذا الإنسان المسيحي مولود جسديا من آدم لكن طول ما هو بني آدم محكوم عليه بالموت تقوم الكنيسة تنعم عليه بميلاد جديد وتبرئه من آدم وتقول له أنت بقيت ابن ربنا أنت خدت البنوة في المعمودية أنت اندفنت وقمت فبقيت إنسان جديد عشان كده تلاحظوا ان احنا بنغير الاسم ليه كاننا بنقول ان فلان اللي دخل عندنا المعموديه مات وطلع واحد جديد اسمه كذا كاننا عاوزين نوصل المفهوم ده صحيح ممكن يعيش باسمه القديم لكن هي المفهوم الجديد انت بقيت خليقه جديده ميلاد جديد طبع جديد ما بقتش بني ادم عادي انت بقيت ابن لله وتسجل منك في الملكوت كل دي بركات المعمودية فيقول أم تجهلون يعني اوعى يفوت عليكم الحتة دي أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته يعني ايه اعتمدنا لموته يعني اتعمدنا على حساب موته اتعمدنا على حس الفداء اللي عمله الصليب اللي عمله المسيح هو أساس المعمودية بتاعتنا لو المسيح ما كانش مات وقام ما كانش يبقى فينا ليه المعمودية ليها قيمة ده احنا لما بنتعمد بنموت مع المسيح اللي مات وبنقوم مع المسيح اللي قام إذا الصليب والفداء هو أساس معموديتنا عشان كده اليهود كانوا بيعمدوا كان عندهم معمودية بس معموديتهم ما كانتش مرتبطة خالص بفداء المسيح وما كانش فيها حتى عمل الروح القدس السري كان يوحنا مثلا مع مدام بيعمد وكانوا بيقولوا له انت بتعمد لو انت مش المسيح قال لهم بصوا انا بعمدكم بماء نقطه مفيش حاجه غير الميه للتوبه يعني هنا معمودية يوحنا كانت مجرد إعلان إن الشخص اللي جاي ده تائب هنغطسه في المية ونقول أهو من هنا ورايح مش هيغلط تاني بس لكن هل في سر في الموضوع؟ لا هل في عمل للروح القدس خفي؟ ما حصلش انما ده اعلان توبه المعموديه المسيحيه تفرق خالص ليه لان المعموديه المسيحيه من الماء والروح في عطيه الروح القدس فيها ولاده جديده لان الانسان فيها بيموت ويقوم بيندفن ويقوم مع المسيح ولما تسمعوا بعد كده بولس يقول مع المسيح صلبت نفهم على طول يقصد ايه يوم ما اتعمدت انا اتصلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في أنا مديون بحياتي للمسيح أنا مت معاه في المعمودية أنا دلوقتي ما أقدرش أعيش لنفسي مش حقي أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموت فدفنا معه بالمعمودية للموت إذا المعمودية بتاعتنا فيها موت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب يعني إن كان المسيح له المجد قام من الأموات بمجد أبيه إحنا كمان في المعمودية بنخرج منها كناس ماتت وقامت بمجد الآب ونسلك نحن أيضا في الحياة الجديدة يعني يطلع اللي طالع من المعمودية ده يعني يبتدي حياة جديدة يبتدي حياة أبدية ليه؟ لأنه خلاص مش خايف يموت لما يجوا يقولوا لواحد مسيح انت خايف تموت المسيح الحقيقي يقول لهم لا انا مش خايف يقولوا له اشمعنى كل الناس بتخاف تموت يقول لهم اصل انا مت قبل كده انا سبق ومت هخاف ليه سبق مت وقمت قالوا له طب ما انت لسه هتموت يقول لهم لا دي كده وكده المسيح قال لي مفيش موت بعد لعبيدك الكنيسة علمتني كده ان مفيش موتة تاني خلاص انما هو انتقال انما هو رقاد انا هنام وهيجي المسيح يصحيني انا مش هموت خلاص اصل انا مت مع المسيح قبل كده عشان كده لما تقروا التاريخ تكتشفوا انه غير المسيحيين كانوا بيبقوا نفسهم يتعمدوا وفي وقت الاضطهاد كانوا اول ما يتعمدوا يطلعوا يستشهدوا يقولوا خلاص مش عاوزين حاجه تاني من الدنيا ليه يقولوا خلاص ما احنا في المعموديه متنا وقمنا اهلا وسهلا بقى بالاستشهاد ويبقى قلبهم جامد جدا ويبقوا شجعان جدا لدرجة إن ده كان بيبهر القياصرة والولاة، الناس دي جايبة الجرأة دي منين؟ في حد ما بيخافش من الموت؟ شباب وشيوخ وكل الأعمار، في لغز وراهم. وناس حلوين مش مندفعين، ناس عقلة كويسة. إيه اللي حاصل؟ دي ناس عدت الموت خلاص، فمش خايفة منه. هنا ينطبق علينا كلمة أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوي؟ الموت بقى تحت رجلينا من ساعة ما تعمدنا عشان كده احنا بنحبش نأخر معمودية الآية الواحد يقول طب بتعمدوا الأطفال ليه مش يفهموا نقول له لا مش عاوزينهم يفهموا عاوزينهم يؤمنوا والإيمان غير الفهم الفهم ده مهما حصل فهمنا قاصر جدا مهما قلنا وعدنا بولس بعظمته يقول إننا الآن نعرف بعض المعرفة فالحكاية مش واقفة على المعرفة والفهم إنما واقفة على بساطة الإيمان والطفل أبسط مننا في الإيمان وأقوى مننا في الإيمان إن كان المسيح بيقول إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال أنا أمنع الأطفال اللي المسيح حاططهم قدام عيني قدوة بيقول لي دول أحسن منك بيقول لي إن لم تقبلوا ملكوت السماوات مثل ولد مش هتدخلوه يبقى الولد يقبل الملكوت اسهل ما يقبله الكبير او ما نحرم الولد الصغير ليه انا عمده وسلمه الايمان يبقى فوق راسه اشبين مسؤول عنه قد تكون امه تسلمه الايمان وتحافظ عليه في الايمان هو لو بعد الشر ترك الايمان او معش بالايمان يبقى ضيع المعموديه اللي خدها فانا اديت له فرصه الحياه الابديه هو وشطارته بقى يحافظ عليها ولا ولا يضيعها نرجع تاني فيقول أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته فدفنا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة فصدقوني لو فهمنا الحتة دي وعشنا لو عشنا كمسيحيين صح هنعيش بفكرة أو فلسفة إن إحنا سبق موتنا قبل كده هتلاقوا كل الامور اختلفت هتبص للناس اللي حواليك بمنظار مختلف هتقول له اصل انت لسه خايف تموت بس انا مت خلاص وقمت تعالى اقول لك سكه تقوم ازاي تعالى اقول لك سكه الحياه الابديه ازاي ده الواحد لو فهم معنى المعموديه او شبع بيه معنى كده ان احنا من ساعه ما تعمدنا حطينا رجلنا في الحياه الابديه خلاص بس يلا نحافظ عليها الحياة الأبدية دخلت فينا من ساعة ما المسيح سكن فينا بالمعمودية والميروم بقينا أولاد لله يقول في غلطية أربعة إن كنا أولاد لله فإننا ورثة ورثة الله ووارثون مع المسيح ما هو مين اللي بيورث الأب غير ولاده العبيد ما لهمش ورث ما لهمش ميراث احنا بقينا أولاد ربنا لما تعمدنا الكلام ده له أهميته في الأيام دي ليه؟ أنتوا عارفين إنه أحيانا ينحرف التعليم ويطلع ناس يقولوا المعمودية ملهاش قيمة. الإيمان بس هو الأساس. أقول لهم ليه بتلخبطوا كلام الكتاب؟ الإيمان مهم محدش اختلف عليه بقالنا خمس إصحاحات بنقول إيه؟ الإيمان الإيمان ما ورناش غير الإيمان. خمس إصحاحات في روميا أهو بنقول إن الحل بدايته بالإيمان. لما يجي بولس يقول المعمودية نقول ملهاش لازمة ما نقول يبقى من آمن واعتمد خلص نحط دي جنب دي لكن يطلع واحد يقول المعمودية مجرد علامة نقول له لا جبتها منين مجرد علامة دي ده هنا بيقول دفنا معه في المعمودية فيها أكشن دي ولا لا فيها فعل فيها حاجة حصلت يقول في حتة تانية أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح ده فعل ولا مجرد علامة لما المسيح له المجد يقول إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعاين ملكوت الله دي, مج... دي علامة دي ولا دي حقيقة إذا السر أساسي لخلاصنا ما ينفعش الواحد يتنازل عن المعمودية لأنها أساس خلاص في المعمودية لبست الحياة الجديدة لبست المسيح بقيت ابن لله شبه المسيح مش بنقول الرحلة خلصت عند هنا ده احنا بنقول لك لسه السكة طويلة لكن دي خطوة أساسية لازم تعيش بيها من حرص الكنيسة على المعمودية كانت تحط الناس اللي عاوزة تتعمد في فئة اسمهم فئة الموعوظين يعني ايه يبقى واحد قرأ أو سمع عن المسيح وآمن فنقول له لا هنحطك تحت الاختبار ممكن سنة واثنين وثلاثة يتلمذ ويبقى فوق راسه مرشد روح ويدي تقرير عنه للأسقف اللي هيعمده كل فترة ويقول له ده عايش حياة توبة ولا لا وعنده إيمان ولا لا أهم كلمتين ولما تبقى حياته حلوة وتوبته جادة وإيمانه قوي يحتفلوا بيه ويعمدوه عشان كده كان في ناس من بعض الموعوظين دول يتعمدوا ويبقوا شهداء على طول من كتر ما هم يعني استعدادهم قوي جدا يحكوا مرة عن واحدة في كنيسة قبطية في أمريكا حضرت معمودية جماعة أجانب يعني بينضموا للكنيسة القبطية ففضلت تزغرط تزغرط طول السك طول المعمودية يعني هم بيزفوا الناس اللي اتعمدوا بيزفوهم بعد القداس كده فقالوا لها ست انت انت قريبتهم انت مصريه وهم اجانب قالت لا اصل انا ما كنت حيه واتعمدت على كبر فانا اكتر واحده عارفه ايه اللي خدوه النهارده النعمه اللي خدوها النهارده دي ملهاش تمن انتوا اصلكم اتعمدتوا وانتوا صغيرين فيمكن مش واخدين بالكم من النقله الكبيره قوي اللي بيتنقلها البني ادم يوميا احنا واخدين نعمة مش واخدين بالنا من عظمتها ومن قيمتها نعمة كبيرة قوي انك تبقى ابن لله خدناها ببلاش واحنا اطفال من غنى رحمة ربنا علينا ومحبة الكنيسة لينا بس الشاطر اللي يحافظ علينا حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة هنا جدة الحياة مقصود بها في الحياة الجديدة إذا عندنا حياة جديدة مختلفة عن الحياة القديمة برضه معلش أضيف نقطة تاني لأن البعض بيستخدم كلمة تجديد أو ولادة جديدة بطريقة مش أرثوذكسية مش كتابية مظبوطة كل ما واحد يتوب مثلا ويغير اتجاهه ويقرب في ربنا يقولوا له أنت اتولدت نقول لهم لا معلش بصوا إن كان مسيحي هو اتولد قبل كده اتولد الولادة الجديدة يوم ما اتعمد لكن هو الخطية لخبطت التوب اللي لبسه وشوهت الصورة الجميلة اللي خدها في المعمودية ممكن تقول هو بيتجدد لأن التجديد عملية مستمرة لكن الولادة مرة واحدة فأنا اتولدت من الكنيسة كابن لله يوم ما اتعمدت ولبست الجديد لكن شوفوا في كولوسي يقول ايه بولس الرسول انتم قد لبستم الجديد الذي يتجدد يبقى لبستم جديد لكن كمان العمليه ايه مستمر الذي يتجدد للمع حسب صوره خالقه يبقى عمليه التجديد مستمر انت انت لبست جديد في جديد يوم ما اتعمدت لكن التجديد ده عمليه مستمره طول ما انت عايش بتقرب من صورة المسيح كل ما الخطية تلخبط لك هدومك ترجع تتوب عشان ترجع تاني شبه المسيح فالتجديد عملية مستمر اللي هي التوبة المستمر اللي هو التغيير المستمر والتغيير ده في أنهي اتجاه إلى قياس قامة ملء المسيح إنك تبقى شبه المسيح لأنك لما اتعمدت لزقت في المسيح اندفنت معاه وقمت معاه وبقيت شبهه فأنت بتضيع الشبه بالخطية وبترجع الشبه بالتوبة شبهك للمسيح بيروح كل ما تغلط تنفصل عن الصورة الجميلة وكل ما تتوب ترجع تاني شبه المسيح عشان كده واحد من القديسين قال أقول لكم التوبة تكمل المعمودية ودموع التوبة ليست أقل من مياه المعمودية عاوز يقول إيه دي بتكمل دي أنت خدت المعمودية كمل حياتك بالتوبة بقى عشان تحافظ على النعمة اللي خدتها يبقى دي الحياة الجديدة لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته إن كنا متحدين معه بشبه موته يعني المسيح له المجد لما مات على الصليب هو كان شريك لنا في الطبيعة البشرية كلنا فنحن على شبه موته اتعمدنا يعني ايه لما اتعمدنا شابهنا موته كأننا متنا معاه بالظبط يوم ما اتعمدنا فلأنه هو واحد معانا في الطبيعة البشرية شاركنا لحمنا ودمنا ومات على الصليب بدلنا احنا بنشاركه الموتة دي بالمعمودية في سر المعمودية قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته بدل شبهته في موته بالمعمودية تشبهه في قيامته بالحياة الجديدة يبقى لازم تعيش كإنسان جديد ولما طبعا تعيش كإنسان جديد مفروض تبقى شبه المسيح في كل حاجة الدنيا دي ما تغرقش والخطايا ما تشدكش ويبقى ملكوت الله هو اللي شغلك وتبقى صاحب رسالة لأنك مت وقمت عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه إمتى حصلت في المعمودية برضه إنساننا العتيق قد صلب معه بالمعمودية برضه الإنسان العتيق يعني الطبيعة البشرية القديمة اللي كانت الغالبة فيها الخطية الطبيعة اللي تبع بني آدم تبع آدم بيسميها الإنسان العتيق اتصلب مع المسيح يوم ما اتعمد ليبطل أو ليبطل جسد الخطية عشان مفعول الخطية وسلطان الخطية في جسدك يروح زي ما شرحت لكم حكاية الفيروس دي اللي هيموت لما تموت وبعدين تقوم انت خالي من من الفساد كي لا نعود نستعبد ايضا للخطيه إذا فرقنا عن الحالة اللي قبل المعمودية إيه؟ إن الخطية تذلك وتستعبدك غصب عنك قبل المعمودية. لكن بصراحة ما تقدرش تذلك ولا تستعبدك بعد المعمودية إلا بإيه؟ بإرادتك بقى. في واحد يقول طب ما أنا خاطي ومستعبد للخطية نقول له بس الحكاية في إيدك. أنت ليك سلطان النهاردة مش بتستخدمه. انت بعد ما تعب الانسان العتيق اللي جواك بطل مفعوله فانت تقدر تغلب الخطيه بس انت اللي مش مستفيد من النعمه دي انت اللي حاطط نفسك في ايدين الخطيه والشيطان فلا تستعبد بعد للخطيه انت بقيت انسان جديد ما يصحش تسيب الخطيه تسيطر عليك وتسوقك ابدا لان الذي مات قد تبرأ من الخطيه مات دي برضو مقصود بها ايه اتعمد اللي مات ده تبرأ من الخطية فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه بدل متنا مع المسيح يبقى هنقوم معاه ونحيا معاه كمان تلاحظوا أنه الموت والقيامة هو بداية السكة وهو طول السكة يعني إيه النهاردة أنت عشان تبقى شبه المسيح وقديس حلو لازم تعيش مكان الخطية واخدين بالكم يعني لما الخطية تيجي تشدك تقول أنا ميت أنا بالنسبة للخطية أنا ميت ولما تشدك الفضيلة والقداسة تقول أيوة أنا صحي للحاجات أنا حي في الحاجات أنا تقولوا محبة تقولوا صلاة تلاقوني صاحي تقولوا خطية تقولوا فلوس تلاقوني ميت فاهمين المعنى يبقى أنت عايش المعمودية صح يبقى المعمودية بداية لكن هي سكة كمان ابتدت معاك السكة سكة الموت مع المسيح عن أركان العالم والحياة الجديدة بروح الله شبه المسيح لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه بدل متنا مع المسيح يبقى عندنا ثقة وإيمان إن احنا هنعيش معاه كمان للأبد عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا إيه أهمية دي دي مهمة قوي ليه عشان نبقى مطمنين إن مش خايفين من الموت تاني هل المسيح بعد ما مات وقام هيموت تاني لا خلاص هو تمم الفداء مرة ومش هيموت تاني يظل حي إلى الأبد يبقى بدل متنا وقمنا معاه يبقى احنا كمان الحياة الأبدية اتفتحت قدامنا فمش خايفين من الموت لأن المسيح مش هيموت ما احنا بقينا تبعه بقينا حتة منه وهو دلوقتي حي لا يموت لأنه قام من الموت ولا يعود يموت مرة أخرى لا يسود عليه الموت بعد مش هيغلبه الموت أبدا لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة يعني المسيح لما مات مات بغرض انه يدوس على الخطية يغلب الفيروس اللي دخل طبيعتنا ده ينهي القضية دي يكفر عن خطايانا مرة واحدة بسبب الخطية هل المسيح من طبعه الموت؟ لا ده المسيح خد جسدنا عشان يموت بيه عشان يشفينا من الخطية اللي ساكنة فينا فهو قد مات للخطية مرة واحدة والحياة التي يحياها يحياها لله يعني ايه يعني حياة المسيح له المجد هي حياة القداسة وكأن المسيح مثلنا الأعلى فهو عايش حياة مقدسة ملك لله عشان يورينا الحكاية تمشي ازاي كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية كلمة احسبوا مهمة برضه هل أنتم متم قبل كده ولا لا بالإيمان المسيحي كلكم متم قبل كده في المعمودية لكن لما بنعيش بننسى الحكاية دي فزينا زي الدنيا فتيجي الخطية تغريك تلاقي نفسك ايه بتفكر لا لا احسب نفسك ميت عن الخطية انت مش سبع ومت احسب نفسك ميت يحكوا عن القديس اغسطينوس لما تاب طبعا في الاول كان فيلسوف وكان ملحد وكان يعني عايش في الخطية ولما تاب ومسك في ربنا جات مرأة خاطئة كانت ليها علاقة بيه قبل كده خبطت على بابه قالت له افتح يا فلان قال لها انت عاوزة مين قالت له عاوزاك انت فلان قال لها فلان اللي انت عاوزاه مات فهمت فكرة احسبوا انفسكم امواتا يعني لما تيجي الخطية تقول لك يلا قول لها اللي انت متعودة عليه ده مات انا مش فلان انا واحد تاني احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا مش أموات في كل حاجة أموات تجاه الخطية بس لكن تجاه البر والقداسة تجاه ربنا اللي مستني منك تشتغل معاه أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا إذا لا تملكن الخطية في جسدكم المائت ما تسيبش الخطية تملك تاني بعد كل اللي عمله المسيح ده المسيح عمل ده كله عشان يحررنا من سلطان الخطية علينا تقوم انت النهاردة تسيب نفسك عبد للخطية يبقى ضيعت تعب المسيح كله كل اللي شاله المسيح ده إن كان تجسد وفداء وموت وبهدلة كل ده عشان يحررنا من سلطان الخطية فلا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواتها يعني لو رجعت تاني تطيع شهوات الخطية أو شهوات هذا الجسد كأنك بتملك الخطية على حياتك تاني بعد اللي عمله المسيح لا يطيع شهوات الجسد لأنك بكده بتنكر المعمودية اللي خدتها وبتضيع الصليب اللي المسيح مات عليه ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله المعنى ده جميل نشرحها كده بتفصيل أكتر عينك دي مثلا قبل ما تتعمد أو هقول قبل ما تتوب ما احنا فهمنا أن المعمودية تكمل بالتوبة فلو أنت كبير وتعمدت على كبر كانت قبل المعمودية مشغولة بالفلوس بالشهوات عينك أو قبل ما تتوب عينك مش بسيطة مليانة إدانة مليانة شهوة مليانة فلوس طيب تعالى بقى إيه موت العين دي احسبها ميتة وبعدين خليها تبقى عين تبع المسيح فزي ما قدمت عينك قالت اسم للخطية قبل كده تعالى قدمها النهاردة قالت بر يعني ايه شوف بقى العين لما مثلا تبقى بتصلي كتير لما تنشغل بكلمة ربنا لما تبص للغلبان وتخدمه عين دلوقتي بقت ايه آلات بر كانت في الأول آلات إثم هي نفسها كانت بتعمل خطية ودلوقتي بقت آلات بر مخك مثلا أفكارك كانت آلات إثم يعني أفكارك رايحة في الشر عمال تفكر مرة في الانتقام مرة في الأخذ ومرة في ال... أي حاجة غلط أفكارك دي كفاية عليها كده تعالى بقى نعيش الحياة الجديدة اللي خدناها في المعمودية بالتوبة بقى تعالى نعيش جمال الصورة اللي انت خدتها نجدد بقى عهدنا مع ربنا خلي أفكارك كلها ملء بين شوف ربنا عاوزك تفكر في إيه لما يقول بولس الرسول أما نحن فلنا فكر المسيح تصور كده كأننا دخلنا في فكر المسيح لو المجد في عقل المسيح بنقول له بتفكر في إيه يا رب هتلاقي كل اللي بيفكر فيه ربنا يسوع المسيح هو حب الناس وخلاص الناس و... وكل تفكيره في محبة ربنا ومحبة الناس يا ترى مخك بقى كده زي ما قدمت جسمك أو أعضائك آلات اسم للخطية يلا النهاردة نقدم أجسادنا وأعضائنا آلات بر يمكن ده السر اللي في الطقس القبطي انه تلاحظوا ان في سر الميرون الكاهن القبطي يمسح حته حته من جسم الانسان بزيت الروح القدس كانه بيقول من هنا ورايح الافكار ملك لله العينين ملك لله الودان ملك لله اللسان ملك لله القلب ملك لله الإرادة ملك لله كل حركة تبقى ملك لله فيمسح حتة حتة من جسم الإنسان عشان يقول ايه هذه الاعضاء التي كانت الات اثم صارت الان الات بر اتختمت وبقت بتاعه ربنا مش بتاعه الدنيا فلما النهارده عيني تبص بصه مش تمام كاني بخون العهد كاني بسرق ربنا لان عينك دي مش حقك دلوقتي عينك دي مش حقك بعد المعموديه والميرون دي بتاعته هو فما يصحش تبص البصه دي يقولها تاني لا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله يعني لما حياتك كلها تبقى ملك ربنا تبقى طبيعي كل أعضائك وحواسك آلات بر في إيد ربنا فإن الخطية تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمه يعني ايه يعني لما كنا قبل ما المسيح يفدينا كانت الخطية سايدة علينا ما كانش عندنا حرية نتحرر بيها من الخطية اللي ساكنة فينا لأن كان فوق دماغنا الناموس بيحكم علينا وبيرصد أخطائنا لكن لما جاء عهد النعمة والمسيح له المجد أنعم علينا بالخلاص بدمه تحررنا من الخطية زي ما شفنا بالإيمان والمعمودية فما بعدش الخطية تقدر تملك علينا إلا لو سبناها تملك يعني الإرادة ما اتلغتش لأنه في واحد يقول طب أنا كان المفروض بعد المعمودية ما أغلطش خالص نقول له لا ما أنت ممكن تغلط بس بمزاجك لأنك كابن تظل حر الآخر آخر السكة أنت فاضي أنت لسه حر لكن ما فيش سلطان للخطية عليك انت بتغلط بمزاجك دي المشكلة دلوقتي فماذا اذا يرجع لنفس السؤال تاني بطريقة تانية أنخطئ لأننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة فاكرين السؤال الأولاني كان إيه في أول الإصحاح أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة الحاش محدش يقول نغلط عشان ربنا يزود النعمة محدش يقول كده احنا متنا على الخطية ما ينفعش نرجع نعيش فيها يقولها بطريقة تانية أنخطئ لأننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة يعني إن كان اترفع من فوق راسنا حكم الناموس وأصبح في نعمة ربنا يلا نغلط براحتنا برضو نفس الإجابة حاشا ألستم تعلمون أن الذي تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد للذي تطيعونه إما الخطية للموت وإما أو الطاعة للموت يعني إيه يعني لازم تفتكروا أن البني آدم هيعيش كده كده يطيع حد يا يطيع الخطية وكده يروح الموت يا يطيع ربنا وكده يبقى بار ويدخل السماء فانت لازم تعرف ان دي سكه انت ابتديتها ما ينفعش تبوظها انت ابتديت سكه البر من ساعه ما امنت وتعمدت كمل السكه الاخير اصبحت اليوم مسؤول عن طاعه الوصيه للبر للحياه الابديه لكن المنهج الثاني طاعه الخطيه للموت للهلاك الابدي سكتين قدامك لازم تبقى تختار كل لحظه الكلام ده موجود حتى في سفر التثنية لما يقول اسمع يا إسرائيل أنا حاطط قصادك طريقين طريق الموت وطريق الحياة فاختار الحياة ربنا بيقول كده كل لحظة في حياتنا فيها اختيارات فربنا يقول لك قدامك سكتين اختار الحياة أنا بحذرك السكة التانية وحش سكة الخطية وحش ده انا حررتك من العبودية ووريتك اجرة الخطية موت لما انا مت بدالك ما تغلطش تاني ما تغلطش تاني ما يصحش تغلط بعد اللي انا عملته معاك فبيقول شكرا لله انكم كنتم عبيدا للخطية ولكنكم اطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها شكرا لله كنتم عبيدا للخطيه بيكلم ناس ما كانوش مؤمنين وبقوا مؤمنين ونالوا سر المعموديه ودخل يا ترى ايه اللي ابتدى معاهم الايمان اتاري في خطوه قبل الايمان ما جاش ذكرها غير هنا هو ده هيقولها قدام روميا قدام شويه لما يقول كيف يؤمنون يسمعوا وكيف يسمعون بلا كارز ما هو الحكاية احنا ابتديناها بكلمة الإيمان وقلنا الخلاص مرتبط بالإيمان طب ده في حاجة قبل الإيمان الناس دي ما سمعتش ما عرفتش يبقى لازم لما يتعلموا صح يقوموا يؤمنوا يقوموا يتعمدوا يمشوا بقى في سكة الأبدية كده ماشيين صح فبيقول أصل أنتوا عملتوا حاجة حلوة لما أمنتم أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها والكلمة دي مهمة قوي معلش مهمة كلمة تسلمتموها دي في الوقت ده ما كانش فيه إنجيل مكتوب الوقت اللي كان بولس بيكلم بتوع روميا ما كانش فيه إنجيل زي اللي في إيدينا دلوقتي ده الإنجيل ده اتجمع في القرن الثاني عقبال ما كل الآباء كتبوا كتاباتهم والكنيسة اعتمدته كعهد جديد كان آخر القرن الثاني أمال كان الناس بتتعلم إزاي؟ عن طريق حاجة مهمة اسمها التسليم تسلمتموها كلمة تسليم دي كلمة مهمة أوي لأن احنا مستلمين الإيمان جيل عن جيل عشان كده لما يجي حد النهاردة يقول أنا مش عجباني الحتة دي هفهمها بالطريقة اللي فلانية نقول له حاسب ما استلمناهاش كده احنا استلمناها غير كده لما يقول مثلا انا مش مقتنع بمعمودية الاطفال نقول له حاسب احنا مستلمينها كده مستلمينها من الفين سنة بنعمد الاطفال حسب ايمانهم البسيط ما تجيش انت النهاردة بعقلك تخالف صورة التعليم التي تسلمناه واحد يقول انا النهاردة مش مقتنع ان في كهنوت كلنا كهنة نقول له حاسب احنا ما استلمناهاش كده احنا مستلمين التعليم عبر 2000 سنة ان في كهنوت عام للكل وفي كهنوت خاص كوكلاء عن الله والكل يتسأل قدام ربنا اذا هنا كلمة تسلمتموها دي كلمة مهمة قوي لان الايمان المسلم مرة للقديسين هو اللي بيصون الكنيسة هو اللي بيحفظها يمكن مرة شبهتها بتشبيه بسيط كده عارفين اللي سافر منكم بره يلاحظ الآتي إنه مثلا يكونوا أطفال في مدرسة وبعدين يقولوا لهم في يوم رحلة هنروح مثلا ديزني لاند فيلاقيهم يدخلوا بإيه يعملوا stamp كده ختم على إيديهم ويقف الطابور كده طويل يعدوا كل واحد يعمل ايده كده بس يوري الاستامب يعدي لان دول كلهم جايين من المدرسه وتبع المدرسه وداخلين تصوروا معايا واحد غني وقف في الصف ودخل اول ما وصل قفلت في وشه ليه فين يا عم الاستامب الختم بتاعك يقول عاوزين كام يقولوا له الحكايه مش كام فين الختم يقول لهم انا ادفع قالوا له لا مش تدفع انت جاي منين يقول جاي من البيت يقولوا له ايوه انت مش تبعهم ليه مش تبعهم اصلك مش من المدرسه انت طالع من المدرسه دي المدرسه دي هم اللي اتختموا فيها فداخلين في الصف فاهمين الحكايه ماشيه ازاي يبقى هي مش بالفلوس في واحد يقول انا بعمل اعمال خيره دي كتير قوي هدخل على السماء اقول له يا رب اعمالي قد كده هيقول لك فين الختم الختم ختم ايه طب ادفع كام واخده يقول لك ما بيدفعش فيه ده الختم ده في المدرسه كنيسه كنيسه اللي تلمذتك وعمدتك هي اللي مدياك الختم الروح القدس هي اللي هتدخل بيه لكن الحكايه مش بفلوس الملكوت ببلاش بس مش هياخدوه غير المختومين والمختومين دول متعلمين في مدرسه تبع المدرسه فاهمين عاوز اوصل لفكره ايه ان التعليم المستقيم اللي جوه الكنيسة المسلم من جيل لجيل يديني إيمان مستقيم يديني معمودية يديني الروح القدس في سر الميرون يديني تلمذة مستمرة يخليني أدخل إيه في الصف على الملكوت لكن لو أنا جيت من بره وقلت أنا مستعد أشتري الملكوت بأي ثمن يقولوا له لا الملكوت مش بفلوس ده الملكوت نعمة بس ليها نظام الملكوت هدية من ربنا بس حاطط له system زعلان ليه من ال system ما تدخل في ال system هل تسلمت التعليم التي تسلمناها مرة بولس الرسول في كنيسة كورنثوس لقى الناس مستهينة بسر التناول وابتدوا يقلبوا الكنيسة أكل وشرب ومش فاهمين وبعضهم غير مميز جسد الرب يعني مش مقتنع ان في جسد حقيقي للمسيح فقاعدين بياكلوا ويشربوا براحتهم ففي كورنثوس الاولى 11 وبخهم بشده على تصرفاتهم دي وقال لهم كلمه مهمه قوي قال لهم لانني تسلمت من الرب ما سلمتكم شوفوا التعبير يعني انا استلمتها كده وسلمتها لكم كده ان ربنا اخذ خبزا وشكر وبارك وكسر وقال خذوا كل هذا هو جسدي والكأس أيضا بعد العشاء وكده وكده عشان كده قال لهم اللي هياكل بدون استحقاق يعني بدون احترام أو بدون إيمان إن ده جسد حقيقي هيبقى مجرم كل ده مين اللي علمه لك يا بولس أنا استلمت استلمت إزاي يمكن المسيح سلمها له يمكن الآباء الرسل سلموها له من خلال المسيح المسيح سلم الأبل يوم خميس العهد وهم سلموا الكنيسة فنحن نعيش كنيسة تقليدية تقليدية يعني تعيش على التسليم الرسولي جيل بعد جيل ومن هنا بنفهم الإنجيل كما فهمه الآباء الأوائل لأن لو فهمته بدماغي النهاردة ممكن أطلع أفكار غلط وممكن أطلع حاجات منحرفة فأنا استلمت كده واخدين بالكم كلمة استلمت دي مهمة لأن الإيمان ده مسلم وديعة اوعى تفرط فيها وتفاصل فيها فيقول لكنكم أطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها يبقى أنت سمعت التعليم طوعته من قلبك استلمته عايش بالإيمان ده اتعمدت على أساس الإيمان ده اتختمت بختم الروح القدس بالإيمان ده هتدخل السماء بالإيمان وإذ أعطتم من الخطية صرتم عبيدا للبر يعني إيه؟ يعني الطبيعي بعد المعمودية أنت دلوقتي حر من الخطية الخطية ملهاش سلطان عليك وإنما الحرية دي كمان معناها أنك ملك للبر ما هو أنت لازم يبقى لك سيد يا ده يا ده فبعد ما كان الشيطان في ايدك النهارده ربنا هو اللي في ايدك عيش على هوى ايدك صرتم عبيدا للبر طبعا لان كلمه عبيد للبر كلمه غريبه شويه هو البر يعني هيجبرني على البر فبيقول اتكلم انسانيا من اجل ضعف جسدكم يعني انا ببسط لكم المعنى وبقول كانك اتنقلت من سيد لسيد من شيطان مستعبدك لربنا اللي بيحبك بس ده سيدك برضه لازم تقعد تسمع كلامه من خطية كانت بتسوقك لبر هيسوقك مش معنى يسوقك انك خالي من الإرادة لكن يعني هو عاوز يبسط الموضوع يقول دي سكة ودي سكة لأنه آخر آية نقولها كما قدمتم أعضاءكم عبيدا للنجاسة والإثم للإثم هكذا الآن قدموا أعضاءكم عبيدا للبر للقداسة برضه لما يقعد يوصينا ويقول قدموا قدموا دي اللي بنسميها الجهاد يعني شوف الإصحاحات اللي فاتت كلها اتكلم باستفاضة عن عمل النعمة وقال بالنعمة أنتم مخلصون دي مش شغلكم ده شغل ربنا اللي فدانا وادانا النعمة ببلاش بس النعمة دي محتاجة تطاوع من القلب صورة التعليم وتؤمن وتتعمد وتعيش بقية حياتك تظبط الموجة دايما بدل ما تقدم أعضائك آلات إثم تقدم أعضائك آلات بر دي بتاعتك أنت بقى ده جهادك دي شطارتك والنعمة هتسندك ربنا يسيبك أبدا هيساعدك بس أنت مسؤول عن دي قدموا أعضاءكم آلات بر يبقى صحيح القصة مبتدية بنعمة كبيرة قوي ملناش فيها فضل لكن كمان دخول السماء محتاج دور مني انا دوري مش معناه ان انا بدفع حق السماء اطلاقا حاشا محدش هيدفع حد حق السماء ابدا لكن هو دوري بيثبت ايماني او دوري هو دليل حياتي مع ربنا ان انا بقدم حياتي ملك لله ملك للبر مش ملك للخطيه انك